انت بتسمع تسعينات اف ام اجمل ذكريات
الوحدة فقدان الشغف الخوف من المسؤولية كلها حاجات تبان صغيرة بس بتأثر على حياتنا بشكل كبير عايزين نتكلم مع بعض ونناقش مشاكلنا يمكن نلاقي لها حل ممكن نطلع بفكرة أو نشارك رأي بس أهم حاجة تعرف إنك مش لوحدك استنوني هكون معاكم أنا شهد طارق في برنامج سبوتايا على تسعينات FM
سبوتايا مع شهد طارق كل يوم اثنين الساعة سبعة إلا ربع على تسعينات FM
مساء الفل على كل مستمعينا مستمعين راديو تسعينات FM انا شهد طارق هكون معاكم في برنامج سبوتايا كل يوم اتنين هنتكلم مع بعض عن موضوع اكيد كل واحد فينا اتعرض له قبل كده واثر في حياته بشكل كبير موضوعنا النهاردة عن التغيرات المفاجئة اللي بتحصل في حياتنا بدون سابق إنذار وإزاي بتخليك متلخبط ومش عارف تتعامل معاها ولا قادر تتأقلم على أسلوب الحياة الجديد اللي اتفرض عليك هنتكلم عن كل ده بس خلونا نروح لفاصل بسرعة ونرجع تاني
لو تضرب تقلب كده دنيا مفيش انا فل وبيس فاكك خالص وبمسي على كل المباسيط مبسوط مبسوط وبقوم راقص برقص لها واحن الهتلين مجنون وبجنن الناس عقلين صحيني كده عادي والناس نايمين وادي وردة على الرايقين ما انا كينج انا بص انا دولة انا بيه لو حظي غمق ده هنتو لك إيه؟ انا فل انا رقص شعبي وباليه وده كله في لحظة لذيذة اهي واستبينا يا دنيا استبينا وبالمقسوم رضينا وبنرقص عليه جربينا في الفرحة تلاقينا شد الحظ لينا وهاتف ليه دنيا بتيجي سكة ما هي عارفة السكة عجبها لذاذتنا وحلوتها هي
الشعر مو في بربر والدنيا ماشيه ترتل لو مش معانا تركن دي صحبه على المظبوط حياتي فيلم سيما وبرفض فيه الهزيمه مش عقل للمدينه منفض للضغوط عاش بعيش اللحظه زميلي انا ما بحسبهاش ابو ابو يبقى عيب ما تسمعناش انزل بحر كده الوجع يبقى باش صوته فرق من كله في اللي انت عاش
ما انا كينج انا بص انا دولة انا بيه لو حظي غمق ده هنتولك ايه انا فل انا رقص شعبي وباليه وده كله في لحظه لذيذه اهي واستبينا يا دنيا استبينا وبالمقسوم رضينا وبنرقص عليه قربينا في الفرحه تلاقينا شد الحظ لينا وهاتف ليه دنيا بتيجي سكه ما هي عارفه السكه عجبة لذاذتنا وحلوتها هي إيه، إيه.
دنيا بتيجي سكة ما هي عارفة السكة عجبة لذاذتنا وحلوتها هي دنيا بتيجي سكة ما هي عارفة السكة عجبة لذاذتنا وحلوتها ماشي هي ماشي دنيا بتيجي سكة ما هي عارفة السكة عجباها عجباها لذاذتنا لذاذتنا وحلاوتها
ورجعنا لكم بعد الفاصل تفتكروا لو جينا نشبه الحياة بحاجة ممكن نشبهها بإيه؟ أنا عن نفسي هشبهها بالفيلم الفيلم حتى لو كوميدي لازم يحط لك كده حتة في الآخر دراما عشان يبقى واقعي وطول ما الحياة مستمرة التغيير مستمر مين فينا حياته من 3 أربع سنين هي هي حياته دلوقتي؟ كلنا حياتنا بتتغير طول الوقت الناس اللي حوالينا بتتغير احنا شخصيا بنتغير التغيير جزء طبيعي من حياتنا ممكن تكون تغيرات صغيرة زي إنك تغير شغلك تنقل لبيت جديد أو حتى تغيير في روتينك اليومي وفي بقى تغيرات كبيرة زي لا قدر الله فقدان حد عزيز أو مرض أو تغيير في الحالة المادية بس للأسف تقبل التغيرات دي بيكون مش سهل وخصوصا لو تغيرات كبيرة ومفاجأة ساعات في كده ساعتها يعني بيكون في مجموعة من المشاعر بنحس بيها زي الخوف والتوتر والقلق ده غير حالة التوهان اللي بنكون فيها عشان كده عايزين نعرف ازاي ممكن نهيئ نفسنا على التكيف مع التغيرات اللي بتحصل في حياتنا من غير ما تأثر علينا بشكل سلبي وازاي نحولها من حاجات تخوف وتقلق لحاجات إيجابية تخلينا أقوى خليكم معانا هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا
مهما كان ليلك طويل كل حاجة بتعدي مهما كان حملك تقيل كل حاجة بتعدي لو عينك غفلت كل حاجة بتعدي لو الدنيا قفلت كل حاجة بتعدي لو حبيبك سابك والزمن ساقك واتلخبطت أسبابك لو أمالك اتعطلت وأحلامك فرملت وجواك شايلة تعدي مهما كان قلبك ندمان كل حاجة بتعدي مهما كنت في غلطك سارع كل حاجة بتعدي سيبك من الناس ربنا بيسامح كل حاجة بتعدي كلم نفسك وعليها تصالح كل حاجة بتعدي الليل طويل مليانة أحلام تاخدك وتفضل فيها سارح والنهار أجمل كمان شمس تنور حلم امبارح صحيح الأيام صعبة كتير بتعلم جوانا وتخبي بس لازم نعيش قبل ما الدنيا تعدي كل الناس خايفة من بكرة ويجي بكرة ولسه خايفين بكرة مش يوم بكرة ده فكرة هما جواها محبوسين أوقاتك هي حكاياتك وحكاياتك هي حياتك ما تسيبش يوم ما تسيبش سطر في كتابك وكفاية كل اللي فاتك وانسى الهموم أوقاتك هي حكاياتك وحكاياتك هي حياتك ما تسيبش يوم ما تسيبش سطر في كتابك وكفاية كل اللي فاتك وانسى الهموم مهما كان ليلك طويل كل حاجة بتعدي
ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه بنتكلم عن التغيرات المفاجئة اللي بتحصل في حياتنا وازاي نخليها فرصة مش عقبة مبدئيا كده التغيرات دي مش دايما بتكون للأوحش ساعات بتكون للأحسن زي بوزيشن جديد في الشغل جواز بيبي جديد تجربة سفر أو هجرة مع إن كلها حاجات إيجابية بس مجرد فكرة إنها حاجة جديدة بتغير أسلوب حياتنا اللي إحنا متعودين عليه بتقلقنا وتخوفنا وده شعور طبيعي جدا لأن الإنسان بطبيعته بيحس بأمان طول ما حياته مستقرة والحل هنا بيبقى في إننا نتقبل حياتنا الجديدة لحد ما نتعود عليها ونبدأ نحس بالاستقرار تاني افتكر كده أي حاجة جديدة بدأتها كنت عامل إزاي وازاي دلوقتي بقت جزء طبيعي من حياتك انت بس كل اللي محتاجه تدي نفسك الزقة الأولانية وبعد كده كل حاجة هتمشي في بقى تغيرات بتبقى زي الصدمة أولها بيكون قاسي جدا بس بعدها بنشوف إنها كانت نقطة تحول في حياتنا وساعتها مش بيبقى بس لازم نتعامل مع التغيير اللي حصل حوالينا لأ كمان التغيير اللي حصل لنا احنا شخصيا لأن للأسف الأزمات بتعلم فينا وبتسيب أثر لازم نبقى عارفين إن التكيف مع الأزمات مش حاجة سهلة وعشان كده أول حاجة لازم نهدى ونستوعب المشكلة وبعدين نحاول نتقبلها واحدة واحدة أنا معاكم إن في مواقف بتحصل بنبقى مش شايفين منها أي حاجة غير إنها دمرت حياتنا لكن بيبقى في حكمة ورسالة من ربنا لينا مش بنعرفها في وقتها أو جايز ما نعرفهاش خالص لكن طالما عارف إن ملكش إيد في اللي حصل وكل ده كان اختيار ربنا ليك يبقى لازم تسلم لحكمته وبعد بقى ما نتقبل الموضوع ونهدى نحاول نفكر بشوية إيجابية ونعرف إن دي مش نهاية العالم وإن كل تغيير بيبقى فرصة نكتشف حاجات جديدة عن نفسنا وعن الحياة وبيخلينا نراجع حساباتنا استنونا نكمل كلامنا لكن هنروح لفاصل صغير ونرجع لكم تاني
ليها طريقة في البواخة الدنيا دي لما تصعب حاجة بتقافلها ولما تقلب وشها عليك في يوم وتتعوج لك مستحيل تعادلها ليها طريقة في البواخة الدنيا دي لما تصعب حاجة بتقافلها ولما تقلب وشها عليك في يوم وتتعوج لك مستحيل تعادلها وبتبقى حاسس فجأة انك لوحدك وكل الناس دي عاملة مؤامرة كبيرة ضدك اه وبتبقى حاسس فجأة انك لوحدك وكل الناس دي عاملة مؤامرة كبيرة ضدك اه بس الحقيقة ان في نفس الدقيقة قدامك ألف فرصة في أكتر من طريقة بس الحقيقة إن في نفس الدقيقة قدامك ألف فرصة في أكتر من طريقة خليك فرازي وده مش تعبير مجازي عايزاك الدنيا جامد وده مش وقت التعازي خليك فرازي وده مش تعبير مجازي عايزاك الدنيا جامد وده مش وقت التعازي ما هو أصل الدنيا واحدة وطبيعي أي واحدة لما تشوفك ضعيف تدي الوش المخيف لكن لو تبقى فارس ترقص لك الغوازي خليك فرازي وده مش تعبير مجازي عايزاك الدنيا جامد وده مش وقت التعازي آه خليك فولاذي وده مش تعبير مجازي عايزاك الدنيا جامد وده مش وقت التعازي ما هو اصل الدنيا واحدة وطبيعي اي واحدة لما تشوفك ضعيف تدي الوش المخيف لكن لو تبقى فارس ترقص لك الغوازي يا ليلي يا ليلي خليك فرازي وده مش تعبير مجازي عايزاك الدنيا جامد وده مش وقت التعازي خليك فرازي وده مش تعبير مجازي عايزاك الدنيا جامد وده مش وقت التعازي ما هو اصل الدنيا واحدة وطبيعي اي واحدة لما تشوفك ضعيف تدي الوش المخيف لكن لو تبقى فارس ترقص لك الغوازي يا ليلي يا ليلي وبتبقى حاسس فجأة إنك لوحدك وكل الناس دي عاملة مؤامرة كبيرة ضدك آه بس الحقيقة إن في نفس الدقيقة قدامك ألف فرصة في أكتر من طريقة بس الحقيقة إن في نفس الدقيقة قدامك ألف فرصة في أكتر من طريقة خليك فرازي وده مش تعبير مجازي عايزاك الدنيا جامد وده مش وقت التعازي خليك فرازي وده مش تعبير مجازي عايزاك وطبيعي اي واحدة لما تشوفك ضعيف تدي الوش المخيف لكن لو تبقى فارس ترقص لك الغوازي خليك فرازي
ورجعنا لكم ولسه مكملين موضوعنا عن ازاي نقدر نتعامل مع التغيرات اللي بتحصل لنا في حياتنا لازم نعرف ان مفيش تغيير بيحصل في يوم وليلة لازم نصبر على نفسنا وندي نفسنا وقت للتكيف مع الوضع الجديد والصبر بيولد حاجة عندنا اسمها ريزيلينس واللي هي المرونة النفسية اللي بتعلمنا ازاي نتكيف مع تجارب الحياة الصعبة بطريقة سريعة وانه يبقى عندنا مرونة عقلية وعاطفية وسلوكية ونعرف نتعامل مع التغيرات الخارجية والداخلية ودي بنكتسبها مع الوقت والمواقف اللي بتحصل لنا ولازم نقرأ عنها عشان نعرف ازاي نكتسب المهارة دي بشكل صح وسريع ومن ضمن الحاجات اللي بتساعدنا نتخطى المحن هم الناس الناس اللي حوالينا بيهونوا علينا كتير قوي وجودهم جنبنا بيملأ إحساس الحزن اللي جوانا ده بإحساس أمان وبنتفاجئ من إحساس اللي حوالينا بينا وزي ما بنكتشف إن في ناس بيحبونا قوي بنكتشف كمان إن في ناس إحنا مش فارقين معاهم زي ما كنا فاكرين وده بيغير حساباتنا في حاجات كتير وفي حاجة كمان بتفرق قوي جايز ناس كتير ما تاخدش بالها منها وهي إننا نقرأ ونعرف كتير عن قصص لناس ملهمة عدوا بحاجات زي اللي احنا بنعدي بيها وده بيساعدنا نحس إننا مش لوحدنا وإنه أهون كتير من حاجات حصلت لناس تانية وبيحسسك بالقوة وإنك هتقدر تعدي زي ما ناس كتير عدت الأصعب وهنطلع دلوقتي لفاصل وهنرجع لكم تاني استنوني
ودانا دموعنا وضحكة زي الشمس بتشق الغيوم وحاجات كتيرة عكس بعض تفاصيل حياتنا كل يوم لو أنا ودانا وحب يلمس قلبنا وقت اللزوم أيام تفوت وسنين تمر بين السعادة والهموم وغانا ورانا وضحكة زي الشمس بتشق الغيوم وحاجات كتير عكس بعض تفاصيل حياتنا كل يوم لو أنا ودعنا وحب يلمس قلبنا وقت اللزوم أيام تفوت وسنين تمر بين السعادة والهموم ساعات حلاوة الدنيا بتطلع من قلب الجرح واللي شاف العذاب يقدر يعني ايه الفرح ساعات حلاوة الدنيا تطلع من قلب الجنة واللي شاف العذاب يقدر يعني ايه الفرق اوقات بتبان ظالم وساعات بتبان مظلوم
ورجعنا لكم تاني وزي ما قلت لكم قبل الفاصل انكم تحاولوا تقروا او تتفرجوا على حاجات فيها قصص نجاح مؤثرة خلوني انا كمان اقول لكم عن حاجة من الحاجات اللي اثرت فيا قوي وهي قصة مسلسل اسمه حلاوة الدنيا واللي بيتكلم عن قصص حقيقية فعلا القصص دي بتخلينا نتعلم يعني ايه النجاح ويعني ايه ان ربنا بيعوضنا بحاجات احلى بكتير من اللي احنا كنا عايزينها قصة المسلسل بتحكي عن واحدة عرفت قبل فرحها بكام يوم إن عندها كانسر وحياتها كلها اتقلبت ومع كل الظروف اللي كانت ضدها هي مصممة إنها تمسك في الدنيا وبتشوف فيها حاجات حلوة قوي أول مرة تشوفها وعمرها ما كانت حاسة بيها وشخصيتها بتتغير وبتتعلم كل يوم حاجة جديدة والفكرة إن مش دي الأزمة الوحيدة اللي بتتعرض لها هي طول الوقت بتعدي بصدمات أكبر من اللي قبلها بكتير وبنشوف إزاي إنها في كل مرة بتبقى أقوى وفي الآخر في آخر المسلسل بيأكدوا على فكرة إن التمسك بالحياة وإننا ما نبطلش نحاول ونجرب ووسط كل الوجع لسه في حاجات حلوة بتخلينا نفرح وإن لسه حلاوة الدنيا بتضيع طعم المرار الأزمة مهما طولت كده كده بتعدي لكن اللي مش بيعدي هو التغيير اللي بيحصل لنا بسببها عشان كده لازم نركز كويس قوي إن التغيير ده يبقى للأحسن طب إزاي ممكن أزمة تغيرنا للأحسن؟ للأحسن يعني نبقى أقوى مسؤولين أكتر صبرنا أطول إيماننا أكبر ما نتكسرش بسهولة فاهمين نفسنا أكتر لأننا شفنا نفسنا في أكتر لحظات الضعف ودي أكتر اللحظات اللي الإنسان ممكن يعرف فيها هو يقدر على إيه وما يقدرش على إيه وفي نهاية الحلقة عايزة أقول لكم إن الحياة مليانة تغيرات بس أهم حاجة إننا نكون مستعدين للتغيير ونتقبل إنه جزء من الحياة مش لازم نخاف منه أو نحس إنه نهاية العالم ولازم نشوف الفرص اللي بتيجي مع كل التغيير ونستفيد منها ونحاول نخطط لحياتنا علشان نتعامل بشكل أفضل مع التحديات الجديدة وبكده نكون خلصنا حلقتنا أشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي في نفس الميعاد يوم الاثنين الساعة سبعة إلا ربع كنت معاكم أنا شهد طارق في سبوتاية
لما نروح ونسافر حتة بعيدة لما بندخل قصة حب جديدة لما بنتجمع في مناسبة سعيدة